طيب بسم الله الرحمن الرحيم المفروض ان احنا هنخلص كده بالمحاضره دي باذن الله رساله بولس الى اهل روميا ويبقى احنا كده فتنا على كل رسائل بولس اللي هي ايه آه رسائل بولس اللي احنا عارفين ان بولس ان بولس كتبها بس هيكون في واجب على اللي عاوز يعمله والا مش هياخد اجازه ان هو خلص يعني المحاضرات دي المفروض علشان يبقى فيه فايده ونعمل الموضوع ده بعد كده يتعمل عليه محاضره او اتنين علشان تكون دي الخلاصه ان يتم جمع من خلال تفريغ المحاضرات والكلام اللي مكتوب ده هو يتم جمع اهم النصوص اللي احنا ممكن نستخدمها من رسائل بولس في الرد على مسائل خاصة بالثالوث والتجسد والنصوص اللي بتثبت ان عند بولس الفداء والصلب ما كانش يقتضي تجسد الاله وان موضوع انسان قصاد انسان ده يكفي دي نقطة يعني المواضيع العقائدية اللي احنا بنثبت فيها ان بولس ما ارتقاش لمستوى التجسد والثالوث هو اخر وضع مسألة الفداء والصلب وخل وربط الدخول للملكوت بان احنا نؤمن ان المسيح اتصلب ومات وام الاموات لكن ان احنا نقدر نثبت ان ايمانه في المسيح ما كانش تجسد والابن اللي من الثالوث نزل وهكذا في مسألة تانية في المقابل ان يتم جمع اهم النصوص اللي المسيحيين بيستخدموها في تأليه المسيح
طيب.
ايوه في رسائل بولس اللي احنا رجعناها دي السبعه وبعدين في بقى تجميع النصوص طب ثواني بس ثواني احنا هنكتب يعني ايوه اكتب يا حبيبي وانا هقول اسمع التسجيل تاني واكتب براحتك انت استخدمها المسيحيين في اغلبيه المسيح ماشي
علشان ده اللي هيبقى فيه امتحان انه النصوص دي ازاي بيترد عليها اللي احنا افرضنا عليها مساحات آه، للرد هو نص الها مباركا مع كام نص تاني اللي هو الذي اذ كان في صوره الله لم يحسب نفسه في كام نص كده بلورناهم يعني و- و- وافردنا فيهم شرح كبير تمام في بقى نصوص تانية اللي احنا بنطلع من خلالها بمشاكل كانت موجوده في المجتمع المسيحي المبكر سواء بقى مشاكل اخلاقيه سواء انشقاقات سواء سوء اخلاق وتصرفات وحشه وحاجات زي كده النصوص دي محتاجه تتجمع تمام كده يا شيخ احمد في كمان من ضمن النصوص اللي المفروض تتجمع ايه كمان ايه كمان اهم حاجه النصوص اللي بتتكلم عن المعلمين الكذبة والارتداد والهرطقات التانية اللي كانت موجودة وقت بولس علشان لما نيجي نحصر ان بولس معتقده كان في ان المسيح اتصلب ما كانش في لسه تجسد ولا تثليث يبقى ما دام كان في ناس ضد وهو بيعتبرهم محرومين يبقى هم كانوا بينكروا حاجات في اساس الفداء والصلب يا اما كانوا بينكروا القيامه يا اما كانوا بينكروا الصلب نفسه فده مهم واتمنى يا شيخ احمد ان انت آه، تبذل مجهودا في هذا وان شاء الله هبقى انسقه ويبقى يرفع على النت كملخص لان ده ده اللي في الاخر نتاج ال 40 محاضره ولا الحاجه و40 محاضره اللي احنا قعدنا ايه نفر فيهم برضو الكلام ده يدخل فيه اي نصوص تستخدم كمطعن على المسيحيين لازم تطلع يعني زي نصوص كتبت اليكم في الرساله والكلام ده احنا شرحناه آه، بالتفصيل في وقته يعني انت ت- ربنا يكرمك تدور على تعليقاتك ال- اللي في الصفحه البيضاء اللي مقابلها دي وتجمع كل النصوص دي وتصنفها وف- وبعدين في الاخر نقوم نعمل محاضرتين ولا حاجه نجمع فيها ال- الخلاصه دي ويبقى احنا قدمنا للمسلمين آه، نتاج جهد كبير ن- نوفرها عليهم فيما بعد وانا كنت اتمنى ان ده يحصل كمان في المحاضرات الخاصه بالاناجيل الاربعه ورسائل بولس اسف واعمال الرسل اللي هي السلسله الاولى اللي قعدت حاجه وستين محاضره كان في اخ فرغ لي انجيل مرقس لكن باقي الاناجيل لم يتم فيها هذا العمل لان انا عاوز برضو مستقبلا لان دي المرحله الجايه معانا يا شيخ احمد ان هو النصوص اللي بيتم استخدامها لتقليل المسيح ده هنتعمق فيه اكتر بس احنا ماشيين في حته نقد العقائد حاليا اهو هندخل في مستوى اعلى في نقد التثليث لما نتكلم على حوار حول الثالوث وضد الاريوسين والكلام ده كله بعد كده بقى بعد ما خلاص نهدم الاسس نتنزل ونقول طب اما نشوف المنهجيات اللي انت على اساسها بتستنتج ان المسيح مساوي للاب او واحد مع الاب في الجوهر ونبتدي نتناقش في النصوص دي فانا اتمنى ان المحاضرات التانية بتاعت الاناجيل آه، و- واعمال الرسل يتم برضو استخلاص اهم النصوص و- و- و- والردود تتفرغ كنقاط وبعد كده ربنا يسر تكون نواه آه، عمل ي- يستحق أن يبذل في هذا المجهود في الرد على كل أدلة الن- النصارى في تأليه المسيح وكده هتكون بمنهجية وأكاديمية عالية جدا أنا إيه؟
شغال فيها حاليا أني شغال فيها اللي هي اللي انت بتتكلم عليها ربنا ييسر إن شاء الله ربنا ييسر طيب خلاص الن- النقاط كده وضحت كويس ربنا ييسر ان شاء الله هنا في أه- المفروض الاصحاح 15 ده بولس بيختم فيه رسالته الى اهل روما فعليا وبعد كده الاصحاح ال 16 ده بالكامل سلامات بنقدر نستشف بيه بنستشف منه بعض الحاجات عن الكنيسه المبكره في ايامه لكن بشكل عام ملوش قيمه لاهوتيه قد كده هنا بيقول إيه، فيجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا يعني الفكرة الأقوياء دول اللي هم خلاص بقى عندهم إيمان راسخ بإن أنا لو أكلت لحم خنزير ده ما فيهوش أي مشكلة وإنه مش نجس ولو شربت خمرة ده ما فيهوش أي مشاكل ولو في قرد حبيت أدوق لحمه مشوي مش مشكلة ما فيش حاجة نجسة في ذاتها لكن لو انا عملت الكلام ده قصاد واحد ايمانه ضعيف لا يا جماعه ده ممكن يرتد ده لسه مش متقبل ان المسيحيه فري للدرجه دي فاحنا نعمل قصاده ما ناكلش من الاكل ده وما نشربش قصاده علشان ايه ما يفتنش في دينه شوف التقوى يا اخي والورع فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لاجل البنيان لاجل البنيان يعني ن- المجتمع يقوى ويزيد وكده يعني لان المسيح ايضا لم يرضي نفسه بل كما هو مكتوب تعييرات معيريك وقعت علي النص ده موجود فين موجود في المزمور 69 9 اما نشوف المزمور ده بيقول ايه هنا لإمام المغنيين على السوسة على السوسني لداود خلصني يا الله يا الله لأن المياه قد دخلت إلى نفسي غرقت في حمأة عميقة وكذا وكذا وكذا في الآخر هنا بي بي بيقتبس النص لأن غيرة بيتك أكلتني وتعيرات معيريك وقعت علي وأبكيت بصوب النفس جعلت لباسي مسحا وصرت لهم آه، مثلا يتكلم في الجالسون في الباب وأغاني شراب مسكر كذا كذا كذا نجني من الطين في الأغرف نجني من مبغضي لا يستجب لي يا رب اقترب إلي نفسي أنت عرفت عاري وخزي وخجلي قدامك جميع مضايقي العار قد كسر قلبي فمرضت ويجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا لتصير مائدتهم قدامهم فخا وللآمنين شركا لتظلم عيونهم كذا كذا صب عليهم سخطك لص- لتصر دارهم خرابا لا يجعل اسما على اللي يمحو من سفر الأ- الأحياء كذا كذا أسبح في استطاب عند الرب يا رب لا أن الرب سمع تسبح الرب هو المفروض في الآخر بيقول إن الكلام ده حصل آه، نبوات عن المسيح خلاصة الرد على الكلام ده إن ال- النصوص دي بتنسب للمسيح يا الله أنت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخفى ده ينفع بحسب المعتقد المسيحي يتقال عن المسيح ما ينفع فهو في الاخر بي بي بيجد اي مزمور او اي نص في العهد القديم بشكل عام بيتكلم عن واحد بيتالم من اجل تقوى او من اجل الله او حاجه زي كده فيقول لك دي نبوه عن المسيح المتالم اللي هيحصل له كده علشان شعبه طب هل ينفع يتقال عنه انه عرفت حماقتي وذنوبي المسيح كان عنده ذنوب مش هيرضى هنا في برضو إيه ل- آه، لأني من أجلك احتملت العار لا في آه، جعلت الأنس يتكلم الجالسون آه، لا يغمرني استجب لا تحجب اقترب أنت عرفت عاري وخزي وخجلي ده المفروض ده ما ي- ما يتقالش عن ال- عن المسيح طيب ما علينا نرجع تاني لرومية 15 طيب فهنا بيقول تع... إيه، تعييرات معايريك وقعت علي فعاوز يقول هو المسيح حصل فيه كده والمسيح ما عملش بس إيه، لا ما, ما عملش اللي لم إيه، إيه، لان المسيح ايضا لم يرضي نفسه يعني ما عملش اللي يرضيه الفكره دي بتنفي ان موضوع ان هو الاله المتجسد وطبيعه واحده في نصوص كثيرة جدا في العهد الجديد بتتكلم عن ان انا مش هعمل مشيئتي بل مشيئة الاب الذي ارسلني ويا رب آه، ان شئت ان تجز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك والكلام ده كله احنا قلنا ان ال- الرد على الفكرة دي ان اللي- الشخص المتكلم هو الاله في الاصل وان المفروض ان كلامه ما يخالفش شخصه الالهي حتى لو تجسد فبالتالي لو هو قال كلام ما ينفعش ينسب له ك- باعتباره الشخص الالهي في الاصل ده بي- بينفي موضوع التجسد والطبيعه الواحده ولو قلنا ان هو بيقول الكلام ده كانسان او بيقول الكلام ده كاله يبقى احنا وقعنا في هرطقه نس- نسطور او في فصل الطبيعتين او انا كاني شخصنت الطبيعه وخلت لها اراده فهي شويه تتكلم او تعمل او الكلام ده فما ينفعش فهو المفروض المفروض ما يتقالش ان المسيح ايضا لم يرضي نفسه هل ده مع- معناه ايه ان هو عمل شيء ما كانش راضي عنه او عمل شيء إيه، كان حابب انه يعمل غيره لكن لظروف معينه عمل الموضوع ده لمصلحه معينه ده فهم غريب طيب هنا بيقول لأن كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء لو بصيت في ترجمات تانية عشان تفهم النص ده معناه ايه في ترجمة الحياة بيقول فإن كل ما سبق أن كتب فإنما كتب لتعليمنا حتى يكون لنا رجاء بما في الكتاب من الصبر والعزاء يعني ال- ال- الحاجات القديمة هو بيرى فيها نبوات نتعلم منها علشان نقدر ايه نحتمل الأمور اللي احنا بنعيشها حاليا ترجمة العربية المشتركة وكل ما جاء قبلا في الكتب المقدسة إنما جاء ليعلمنا كيف نحصل على الرجاء بما في هذه الكتب من الصبر والعزاء طيب ده ادعاء بوليسي بحت ما فيهوش اي مشاكل انا كمسلم استطيع ان اقول برضو ان انا بلاقي في الكتب المقدسه نبوات واشياء اخرى انا اقول هي بتوافق ايماني انا وغيري من المسيحيين الاوائل او اللي هو بيطلق عليهم هراطقه او كده برضو كانوا بيعملوا نفس الكلام اريوس كان بيستشهد من العهد القديم على ان المسيح مخلوق واقتبس من الامثال 8 22 الرب خلقني اول طرق طب يعني الموضوع ده ايه مش بولس بس اللي كان بيعمله برضو النص بتاع بطرس الثانيه الفكره اللي بيقول إيه، ان فيها اشياء عثرت الفهم يحرفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب ايضا باقي الكتب اللي هي الكتب المقدسة فكان برضو في ناس بيقتبسوا منها ويفسروها على مزاجهم اليهود لما بيروا هذه النصوص اللي بيقتبسها بولس بيردوا عليها وعاملين كتب في هذا الموضوع ان لا انتوا فاهمين النصوص غلط فالموضوع ايه لو اي حد عاوز يدور على اي كتاب ظاهر معناه بيقول شيء والمعنى ده عندي في موقف خاص بالعهد الجديد اقوم قايل ان دي نبوه اي حد يقدر يعمل كده هنا بيقول وليعطيكم اله الصبر والتعزيه ان تهتموا اهتماما واحدا فيما بينكم بحسب المسيح يسوع لكي تمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بنفس واحدا وفم واحد خلي بالك برضو نفس واحدة وفم واحد ده برضو في موضوع أنا والأب واحد والفكرة دي إن الموضوع الكيان الإيماني اللي يكون فيه الله والمسيح وأتباعه وتلاميذه ويكونوا واحد كما أننا نحن واحد والفكرة دي فكرة تانية إن النص ده هبص عليه في اليوناني أنا مش معلمش على النص لا علمت عليه لكي تمجدوا لا- لا- لا. تن- هنا ك- إيه- إيه- τὸν θεὸν καὶ πατέρα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ هنا دي المفروض تترجم the God and Father of of our our هيمون لورد يسوع خريستو يعني يعني ما هياش تمجدوا الله ابا ربنا لا هو اله وابوه الصيغه دي تم تكرارها كثيرا في نصوص كثيره الترجمه الصحيحه ما بتظهرش في العربي هنا بيقول لي تمجدوا الله ابا ربنا الحياه العربيه المشتركه لتمجدوا الله ابا ربنا اليسوعيه لتمجدوا الله ابا ربنا هنا مش بي مش حاطط حرف العطف ما بينهم ال اليوناني بيقول ايه بيقول τὸν θεὸν καὶ πατέρα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ هو منفض لحرف عطف هو the God and Father اله وابوه τοῦ دي بالجر خلي بالك أنا لما علمت على الكتاب بتاع حوار حول الثالوث على تشدق كيرلس باللغه وان اللغه تظهر كذا واللغه تظهر كذا وهم لما بيحبوا يتاملوا في اللغه يقول لك اللغه تقتضي المعنى ده يبقى ده معناه ان هو واحد مع الاب في الجوهر او ابنه الحقيقي الذاتي او الكلام الهري اللي بيقعدوا يهروه لما يحبوا يثبتوا حاجه معينه لكن في نصوص كثيره اللغه تقتضي انه يتقال اله وابوه ينفض ويدلس في الترجمه في ال- في الترجمات الانجليزي هتلاقي إيه، هنا فاصل God the Father of our Lord ده برضو تدليس هنا كاتب ايه the God and Father of our Lord Jesus Christ دي الترجمة الحرفية ده بحسب ده الترجمة الحرفية اهو τὸν θεὸν the God καὶ πατέρα واب τοῦ الجر هي أداة تعريف ل κυρίου وبتفيد الإضافة لما قبلها the God and Father of the Lord or our Lord Je- Je- Jesus Christ يسوع المسيح طبعا انا مش هضيع الوقت في ان انا اطلع ترجمات تانية انجليزي لكن هتلاقي ده موجود اهو Bishops' Bible هنا برضو glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ انا عاوز بس اشوف لو ال TSK هيطلع لي آه، النصوص التانية اللي شبهها في رسائل بولس هنا في كورنثوس الثانية واحد ثلاثة مبارك الله أبو ربنا هو نفس الكلام تبارك إيه، يعني إنه يكون الشخص مبارك إله وأبو ربنا يسوع المسيح برضه في في كورنثوس الثانية 11 31 the God and Father of Jesus Christ الذي هو مبارك إلى الأبد آمين يعلم أني لست أكذب برضه في افسس 1 3 مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح مبارك the God and Father of our Lord Jesus Christ في بطرس الاولى 1 3 مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح. واعتقد ان في نصوص تانية اكتر من كده كمان فدي كانت صياغه معروفه مفادها ايه ان الاب ده الهه وابوه يجي يقول لك بقى ده الكلام ده قبل التجسد ولا بعد التجسد ولا يلخبطوا دماغنا بالكلام الفاضي ده هو بقى يقعد يدور الكلام ده ينسب للمسيح قبل التجسد ولا بعد التجسد بس قبل ما يدور يشوف هو فين التجسد اصلا في الكتاب طيب لذلك أقبل أقبلوا بعضكم بعضا كما أن المسيح أيضا قبلنا لمجد الله المعنى ده فيه الوساطة اللي, اللي بولس بيعبر عنها ان احنا ما بنوصلش للإله مباشرة لازم العمل الفدائي اللي دبره الإله بواسطة المسيح وبعد كده احنا ايه ن- ن- نوصل لهذا المجد عن طريق المسيح اقبلوا بعضكم بعضا بتعبر عن الانشقاقات اللي كانت موجوده ما بين المسيحيين اللي من خلفيه وثنيه والمسيحيين اللي من خلفيه يهوديه ده ما بيقبلش ده وده ما بيقبلش ده وفي انشقاق ما بينهم فبولس يعني افرد جزءا لا باس به من رسالته هذه لحل هذه القضيه هنا في روميا 15 8 بيقول وأقول إن يسوع المسيح قد صار خادم الختان خادم دي هنا في اليونان استخدم كلمة دياكونون شماس أو خادم يعني المقصود أنت بقى دور يعني في ال في ال GNT TR plus وشوف διάκονον دي او كلمه διάκονος بشكل عام ذكرت فين في العهد الجديد تاني من خلال ال King James Concordance وتقدر ان انت ايه تشوف هل في نصوص تانية تفيدنا في مسألة نقد ال- ال- ال- لاهوت المسيح من خلال ان بولس وصفه انه ايه خادم خادم الختان خادم الختان المقصود بيه ان عملوا هذا من اجل اليهود من أجل صدق الله حتى يثبت مواعيد الآباء يعني الآباء وعدوا بكذا فالمسيح بقى خادم ليهم علشان إيه المواعيد دي تحقق في حتة خادم الختان مفيش حاجة اسمها الختان ده الم- ده رمز ليه بني إسرائيل رمز لبني إسرائيل اللي بيعملوا الختان فيبقى كده المسيح بقى خادم ليهم علشان يتمم مواعيد الآباء طيب واما الامم فمجدوا الله من اجل الرحمه كما هو مكتوب وانا ه- هنفض لهذه النصوص ان يعني مش هقعد ادور هل هو اقتبس الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط لكن لان هو بيقتبس النصوص دي في مجال اللي انا قلت عليه انه فعلا حاصل ان بني اسرائيل هيجي ناس من خارجهم وربنا ه- هيسمح لهم او هي هي هي هيجعلهم في معيته ويكونون له شعبا ويكون لهم الها يعني يعبدوه كده فاهم ازاي والكلام ده طبعا انا قلت الكلام ده مش في سياق صلب وفداء وتجسد وخلاص والكلام ده لا ده في سياق اليهود كفروا كتير وزاغوا كتير وقتلوا انبياء كتير وان ملكوت الله ينزع من- منكم ويعطى لامه تعمل اثمارها وما قراتم قط في الكتب ما فعله إيه إيه إيه أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عظيم في عيونه الكلام ده كله شرحته كتير قبل كده فانا مش قضيتي ال- النصوص اللي هو اقتبسها دي ممكن نبقى ندور عليها فيما بعد او بشكل عام انا اعتقد انه يستحق ان يفرد ل- لها ل- لهذا دراسه اللي هو ال- النصوص اللي اقتبسها بولس من العهد القديم وبعدين شخص مجتهد وربنا بقى يعني انا افضل ان لا اكون انا هذا الشخص ولو اني انا مش مجتهد ولا حاجه لكن الفكره نفسها انه ياتي بهذه النصوص وبعدين يحققها من ناحيه النقد النصي في مخطوطات العهد الجديد ويشوف بولس فعلا اقتبس النصوص ازاي وبعدين ياتي بيها في العهد القديم ويقوم بمقارنه مصادر نص العهد القديم علشان نشوف النص شكله ايه في العهد القديم وبعد كده نشوف هل النصوص دي في وجاهه او وجهه نظر معينه ان فعلا يقتبسها بولس هل هي بتخدم وجهه نظره ولا لا وبعدين ناتي بتفاسير اليهود ونشوف هل هم ايه موقفهم في الموضوع ده ونطلع كتابات اليهود اللي بترد على النصارى لما بيجوا يقتبسوا العهد القديم وهكذا وانا ارى ان مثل هذا العمل يستحق رساله دكتوراه يعني ده فريق عمل مش انه هيحتاج شخص م- مع- عنده معرفه باليونانيه وعنده معرفه بالعبريه وعنده معرفه بالتراث اليهودي يعني موضوع كبير طيب هنا بيقول وليملأكم وليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس وأنا نفسي أيضا متيقن من جهتكم يا إخوتي أنكم أنتم مشحونون صلاحا ومملؤون كل علم قادرون أن ينذر بعضكم بعضا هنا في إشارة إن في خطر معين خص- بخصوص بقى الانشقاقات او الكلام ده كله انا ما دققتش آه، في التفاسير هينذروا بعضهم بعضا بخصوص ايه لكن غالبا في اللي هو شرحه قبل كده ان انتوا ما تبقوش سبب في فتنه آه، اخوانكم في الدين اللي هم من اصل يهودي فنبهوا على بعض ان انتوا ما تاكلوش لحم خنزير ولا تشربوا خمره قصاد الناس دي لا يضعفوا ويرتدوا وهكذا غالبا ده المقصود ولكن باكثر جساره كتبت اليكم جزئيا ايها الاخوه كمذكر لكم بسبب النعمه التي وهبت لي من الله حتى اكون خادما ليسوع المسيح هنا ممكن المسيحي يحتج بان الكلمه اليونانيه اللي تم استخدامها في هذا النص انهي كلمه
خادما ولا وهبة
لا خادمة λειτουργόν λειτουργόν كلمة اليونانية ليتورجيا وكده طب λειτουργόν دي معناها ايه؟ قال لك طب نفتح احنا ال GNT TR plus ونشوف λειτουργόν دي G 30 11 ف قاموس سترونج بيقول derivative من كذا وكذا اللي هي آه، لاوس وإيرجون المهم بقى في الآخر الكلمة المكونة لتورجوس ده معناه إيه؟ A public servant خادم عام ده بشكل ده المعنى ال- العام للكلمة ممكن بقى يبقى بيعمل إيه؟ That is a functionary in the temple شغال في الهيكل or gospel شغال في الدعوة الإنجيل or generally a worshipper بيعبد of God بيعبد الله or benefactor of man يعني دي كلمة ملهاش دلالة معينة ليها علاقة بالخدمة لو قيل انه خادم الله يبقى ده المقصود انه بيعبده او بيقدم له العباده لكن هي ممكن تيجي لشخص اخر طبعا المسيح هيقول لك ايه ده نسب للمسيح والمسيح هو الله فالمقصود ان بولس ايه بيعبده فاحنا بنيجي نقول ان في في العهد الجديد نص اخر في فيليبي اتنين اه اتنين خمسة وعشرين عاوز اتأكد ان هو فيليبي بس اه فيليبي اتنين خمسة وعشرين بيقول ايه بقى ولكني حسبت من اللازم ان ارسل اليكم آه احنا شرحنا الرسالة دي أيوة، أيوة.
أبفرودوس أخي والعامل معي والمتجند معي ورسولكم والخادم لحاجاتي الخادم لحاجاتي جت في اليونانية ازاي جت لتورجون تسخر اسمه يعني لتورجون بتاعي هل ده معناه ان ده كان بي- بيعبد بولس لا فهو ده المقصود ال- ايه بقى ان بولس كان بيخدم المسيح بمعنى الدعوة له ويدخل الناس للإيمان بيه وبقيامته وتنفيذ تعليمه بحسب ما هو فاهم ايه تعليمه وهكذا ده المقصود يبقى هي ليست كلمة لها دلالة قطعية انه يتقال لتورجون المسيح او دولوس المسيح احنا اتكلمنا على بولس عبد يسوع المسيح في بداية رسائله ده برضو مش معناه عبد يعني بيقدم له العبادة كإله ليها علاقة بخادم ودعوة بعمل له خدمه او او كده يعني مسخر نفسي لخدمته حاجات زي كده طيب نرجع تاني لروميا 15 فهو بيقول حتى أكون خادما ليسوع المسيح لأجل الأمم مبشرا لإنجيل الله ككاهن ليكون قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس خلي بالك هنا قايل إيه لإنجيل الله كيرلس الإسكندري بعقله العبقري قال إيه بقى أصل ساعات بيتقال إنجيل الله وساعات بيتقال إنجيل, إنجيل المسيح علشان المسيح هو الله واحد معاه في الجوهر فعادي انه يتقال انجيل الله وانجيل المسيح ده في نصوص بتقول بولس بيقول انجيلي يبقى هو كمان واحد معاهم في الجوهر ال ال الدماغه دي بتفكر كده ازاي انا معرفش شوف التفاهه توصل لغايه فين في الاستشهاد ان ده يتقال انجيل الله انجيل المسيح يبقى المسيح هو الله ما علينا ما علينا احنا هنفوت اصلا على نص بيقول لي- انجيلي وفي كذا نص تاني انا حاططهم هنا هتلاقي في الاصحاح 16 معلم عليه بالاصفر آه، خلافا للتعليم الذي تعلمتموه حسب انجيلي ده في رومية 16 25 انا مش عارف لو دورنا هنا في التي اس كي هنلاقي ماي جوسبل في روميا 2 16 في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب انجيلي كورنثوس الثانية 4 3 ولكن ان كان انجيلنا ده كله بقى بقى واحد مع الاله في الجوهر غلطنا 2 2 انما صعدت بموجب اعلان وعرضت عليهم الانجيل الذي اكرز به بين الامم ماشي تلك الامر الذي دعاكم اليه بانجيلنا وبرضو آه، تاني اذكر يسوع المسيح مقام الامم الناس لداوود بحسب انجيلي فانجيلي انجيل الله انجيل المسيح يبقى الثالوث الجديد هيبقى الاب والابن وبولس الف مبروك على الدماغ اللي تودي في داهيه ما هو طول ما فيش قواعد وحاجات محكمه ودلالات قطعيه دماغك في الاخر هتوصلك زي ما بنلاقي مسيحيين تعبانين في البلتوك يقول لك مثال على الثالوث الجزمه طيب انا زي ما بقول طول ما فيش نصوص قطعية الدلالة كنت بقول هيخلي المسيح يقول الثالوث شبه الجزمة ليه أصل ده رباط ونعل ووش وجزمة واحدة أمين هو ليه لأنه لقى آباء قبل منه أي حاجة فيها تلاتة يبقى ده رمز للثالوث فالبطيخة قشر ولب و- ولحم يبقى ده رمز للثالوث البيضة قشر ولحم وصفار يبقى ده رمز للثالوث توصل لدرجة التدني بقى في الفكر الجزمة رباط ونعل و... مفيش مشكلة م- انت مادام فتحت الباب لان اي حاجة شبه اي حتة استدل بيها هتلاقي بقى ايه ان الموضوع هيوصلك ل... لافكار غ- غريبة جدا وعجيبة طيب آه. هنا بيقول لأجل لإنجيل الله ككاهن ليكون قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس ففي فلي افتخار في المسيح في المسيح يسوع من جهة ما لله لأني لا أجسر أن أتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي لأني لم لا أجسر أن أتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي لأجل إطاعة الأمم بالقول والفعل عاوز بس أشوف ترجمات تانية للنص ده للحياة فما كنت لأتجاسر أن أتكلم بشيء إلا على ما عمله المسيح على يدي لهداية الأمم إلى الطاعة بالقول والفعل العربية المشتركة لأني لا أجرؤ أن أتكلم إلا بما عمله المسيح على يدي لهداية غير اليهود إلى طاعة الله اليسوعية لأني ما كنت لأجرؤ أن أذكر شيئا لو لم يجري المسيح عن يدي لهداية الوثنيين إلى إلى الطاعة بالقول والعمل يعني هو عاوز يقول أنا ما بتكلمش غير على حاجات آه، آه، أجراه المسيح على يدي طيب هنا ممكن يستدل بان المسيح مين اللي يقدر يعطي سلطان غير الاله هو بيقول الكلام ده كتير فالفكره هو السلطان ده من ذاته ولا هو اصلا اعطي له من الخارج ففي نصوص كثيره جدا جدا ان ايه ال- ابي الذي اعطاني اياها في حاجات كثيره جدا بقى كان في الملزمه اللي اسمها نصوص كتابيه آه، ضد المسيحيه وهي منشوره آه، على المدونه عندي اه شرحناها المفروض في انا مجمع فيها كذا نص ليها ليها علاقه بالكلام ده بس انا آه، دماغي هتلاقي في الأول. الاحتجاج والحاجات دي.
لا آه، في هتلاقي في الأصل في الحتت دي.
اهو ده كل شيء قد دفع الي هنا ولكن ان كنت انا بروح الله وان كنت باصبع الله لا آه، لل- دفع علي كل سلطان في السماء وعلى الارض انجيل متى 28 18 يوحنا 3 35 الاب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده في نصوص تانية لا انا هظبط الموضوع ده لان كيرلس يقول لك ما دام اعطي يعني ما كانتش له في الاصل في سياق معين ففي نصوص كتيرة بقى أبي الذي أعطاني وعطية هم مجمعينها كلها يبقى ده معناه إن هي ما كانتش للمسيح في الأصل والمفروض إن المفهوم ده ضد التجسد لأن هو الإله نزل من السماء وأضاف لنفسه الصفات البشرية لكن هو كان عنده في الأصل الصفات الإلهية فيبقى ما ينفعش يقول هو هيجي يقول لك أصل ده بيتكلم كخادم فبقى مناسب انه يقول دفع الي وابي اعطاني والشماعه اللي اتعلى عليها كل حاجه طيب فانا بقول في الحته دي ان العطيه ال- الله اعطى المسيح سلطان وبعدين المسيح يعطي هذا السلطان لغيره في النهايه كل هذا السلطان يرجع لمين للاب ما هياش م- م- م- من من ذات هذه الاشخاص وهي قوه مكتسبه كون ان يعني المسيحيين فاهمين ده ان واحد يسلم للتاني يسلم للتالت فده معناه ب- لو انا قلت فكره ان ال- إيه ما ينفعش غير الاله هو اللي هو اللي يعطي طب وهو الاله ينفع ياخذ اصلا فاهم الفكره فهو خلاص ما دام الأ- الابن اخذ واعطى لغيره مش قضيتنا القضيه في الاصل ان هو ال- ان هذا سلطان مكتسب كون ان هو له القدره يعطي لغيره ولا لا م- مش قضيتنا لان انت في الاخر هتوصل لدرجه ما الاسقف هيعطي للي بعده يب- يعطي للي بعده يبقى كلهم الهه طيب هنا بيقول بقوه ايات وعجائب بقوة روح الله طبعا بولس منسوب له معجزات في الكتاب المقدس في أعمال الرسل مفيش مشكلة كل يعني فكرة ان المعجزات اصلا لا تثبت ان ده نبي صادق الفكرة اللي مكتوبة في في الاناجيل على لسان المسيح ان في م- مسحاء كذبة وانبياء كذبة يعطون ايات عظيمة وعجائب حتى يضلوا ان امكن المختارين ايضا والمختارين ده لفظ معناه ان دول معلومين عند الله في علمه الازلي ان دول هيدخلوا الجنه فده معناه بقى دول بياتوا بحاجات ملهاش حل علشان هم امنيتهم يضلوا مين اللي مكتوبين عند الله ان هم داخلين الج- يعني ده مفروض ما يحصلش فتخيل بقى لو هو يطمع في حاجه زي كده هيعمل معجزات عظيمه قد ايه فيبقى في الاخر هذه المعجزات ليس دليلا ولا حتى على صدق طيب هنا بيقول حتى اني من اورشليم إيه، حتى اني من اورشليم وما حولها الى ال- ال- اليريكون مش مهم ده انهي مكان على الخريطه قد اكملت التبشير بانجيل المسيح فيقول لك انجيل المسيح وانجيل الله لا لا- لا ما احنا قلنا ما هو بينسب الانجيل لنفسه كمان مفيش مشكله هي الفكره ليها علاقه ال- هو في الاصل المفروض انجيل الله وبعدين انجيل الله وانجيل المسيح علشان المسيح عمل في المفروض بحسب فهمه في نشر هذه البشارة وبعدين بولس كمان عمل على نشرها تنسب لأي حد بي- بينشرها أيوة يا فندم آه. هنا بيقول ولكن كنت محترصا أن أبشر هكذا ليس حيث سمي المسيح لئلا أبني على أساس لآخر ده إشارة لإيه؟
اللي هو بيبني على اساس اخر ان كان في ناس غيره بيبشروا وهو بيقول انا ما رضيتش ابشر في الاماكن اللي كان فيها ناس تانيين بيبشروا علشان ما يتقالش ان انا باخد تعبهم ولو ان انا شايف ان الفهم ده له جانب تمجيدي لشخصي وعلى اساس ان هو هيتم تمجيده لهذا العمل الدعوي فانا قال الحته دي شا- تبع فلان منطقته ما ادخلش أ- أ- أ- ادعي فيها انا اروح مناطق تانية ما بيدعيش فيها حد علشان لما حد يجي يقول يا ده ناس كتيرة اتبعت بولس فيتقال ايه ده مجهودي انا ما بنتش على مجهود حد انا اعتقد ان الواحد يقدر يستشف من خلال رسائل بولس ان كان في جانب مجد شخصي في هذا في هذا العمل اللي هو كان بيعمله وانه هزق الناس كثيرا والنصوص ده احنا فوتنا عليها وانتوا كانوا لازم تع- تعاملوني كويس وقد صرت غبيا وانا افتخر في معظم الناس بي بيفهموا النص ده غلط المقصود بيه ان وانا بقول إيه، صفاتي و- ومميزاتي بقيت غبي مش معناه ان انا اصلا غبي لا هو بيقول ان انا فعلي ده يعتبر غباوة وانا افتخر على الناس كان السياق ده فين برضو في, في, في انه عاوز يقول انا حاجة انا كويس في نصوص تانية بيقول فيها ان انا زي زي الرسل هم اسرائيليين انا ايضا اسرائيلي اذا كانوا كذا انا كذا انا كذا فبيمجد نفسه في نصوص تانية برضو كتير انا اعتقد ان انا علقت عليها في حينها وده بقى مسؤولية الشيخ احمد هو اللي جمعهم بعد كده طيب فهنا بيقول بل كما هو مكتوب كذا كذا مش مهم لذلك كنت اعاق المرار الكثيرة عن المجيء اليكم يعني عاوز يقول ان انا كنت هاجيلكم لكن كان في حاجات بتعيقني مرارا اللي هي دعوته في الاماكن دي يعني ده اللي عاوز يقوله ده اللي عافني عنكم واما الان فاذ ليس لي مكان بعد في هذه الاقاليم لانهي سبب هو ما ذ- ما ذكرش ممكن هم طردوه ممكن هو خلص مهمته ايا كان ولي اشتياق الى المجيء اليكم منذ سنين كثيره خلي بالك انا ليه بقول ممكن يكون سببها ان هم طردوه لان ده احنا بنقدر نعرف- نعرف ده من اعمال الرسل ان اليهود كانوا بيعملوا له مكايد فراح زهق وقال دي اخر مره ابشر عندكم فيها هروح للوثنيين خلاص ان انتوا مالكوش عيش معايا بعد كده فأنا بيقول فعندما أذهب إلى أسبانيا آتي إليكم دي ليها علاقة بحاجات تأملات تاريخية ما تخصناش كتير لأني أرجو أن أراكم في مروري وتشيعوني إلى هناك إن تملأت أولا منكم جزئيا يعني إيه إن تملأت أولا منكم تملوا جيوبي تع- كنوع من انواع الاعانه يعني على ال- على الدعوه فهنا هو المفروض في في الترجمات التانية بيقول ايه فاراكم و- وتسهلون لي متابعه السفر ان اتمتع بلقائكم يعني إيه تسهلون علي في ترجمات تانية بتقول ايه, إيه واستعين بكم على السفر اليها في بقى واتلقى عونكم على السفر اليها الانجيل الشريف بيقول ايه في الاخر فارجو منكم كذا كذا بدل ان اتمتع ولا لفتره ثم تجهزوني بما احتاج اليه لاكمل سفري الى هناك يعني هيفوت ايه وانتوا ظبطوني علشان اكمل طيب هنا برضو بيكمل الكلام خلي بالكم الاجزاء دي شخصيه بحته في الرساله يعني دي ظروفه الشخصيه كون ان ده يتقال عنه كتب بالروح القدس والكلام ده انا بعترض على ده تماما هنا بيقول ايه ولكن الى الان إيه ولكن الان انا ذاهب الى اورشليم لاخدم القديسين لان اهل مقدونيا واخائي استحسنوا ان يصنعوا توزيعا فلوس يعينوا الفقراء اللي هناك وانا بلف الم الفلوس وارجع اديها وشغال على جمع التبرعات يعني كل ده يعني احنا مالنا بيه استحسنوا ذلك وان وان استحسنوا ذلك وانهم لهم مديون ما مديونون لانه ان كان الامم قد اشتركوا في روحانيتهم في روحيتهم يجب عليهم ان يخدموهم في الجسديات في الماديات ده المقصود هم خدموكم في الروحانيات تخدموهم انتوا ايه في الفلوس فمتى أكملت ذلك وختمت لهم هذا الثمر يعني هلم وأروح أسلمهم أقوم جاي إيه بقى همر عليكم وأنا في طريقي إلى أسبانيا كل الكلام ده طبعا وحي إلهي شرح لظروف أسفاره وإنه بيلم فلوس وتبرعات والكلام ده كله ده كلام مقدس طيب كان ما حقتها الكلام ده يتحط في كتاب غريب ومحير في قصص لا فائدة لها طبعا ده بحسب التصنيف اللي وضعه ستيفان شرمنتي عشان يجي يقول لك انت بت... بتقل ادبك على كتاب مقدس وانا اعلم اني اذا جئت اليكم ساجيء في ملء بركتي انجيل المسيح فاطلب اليكم ايها الاخوه بربنا يسوع المسيح وبمحبه الروح ان تجاهدوا معي في الصلوات من اجلي الى الله يعني الصلوات في الاخر لمين لله ليه بقى لكي انقذ من الذين هم غير مؤمنين في اليهوديه علشان انا هروح اورشليم وربنا عالم لو خرجت منها حي ليه عشان اليهود في اورشليم كانوا بيتربصوا بيه وكانوا كذا مره ضربوه وقدموه للحكم فهو بيخاطر يعني ادعوا لي الله يكرمكم كلكم كده تجتمعوا تدعوا لي ربنا ينجيني من الكفره اليهود هو ده معنى النص الذين هم غير مؤمنين في اليهودية الكفر اليهود ده معنى الكلام هل في ترجمة بتقول كفر اليهود هنا بيقول لينقذني من أيدي الخارجين على الإيمان في اليهودية الترجمة اليسوعية لأنجو من غير المؤمنين الذين هم في اليهودية الإنجيل الشريف لكي, لكي أنجو من غير المؤمنين في بلاد يهود أنا عاوز بس هعمل حركة بسيطة تجربة أنا ما عملتش ده كتحضير بس نشوف إيه اللي هيحصل كلمة كافر هنا أبو أبيس أبيس أبيسون تون هي دي صح؟ unbelievable هشوف الكلمة دي وردت فين تاني في أعمال الرسل بس انا شوف انا هعمل ايه انا انا مظبط البرنامج ان انا لما احط الماوس على الكلام يظهر لي بحسب سميث اند فان دايك انا هظبطه بحيث انه يطلع لي اليسوعيه هعمل ايه بقى هقول له هنا السكريبتشر تول تيب هقول له في العهد القديم مش عاوز لا سميث وفان دايك انا عاوز الجزويت ارابيك بايبل فين هنا جزويت ارابيك بايبل وهنا برضو في العهد الجديد عاوزها الجزويت ارابيك بايبل اهو فهنا المفروض لما احط هيقول لي ايه ده الترجمه اليسوعيه فامتعض واشعل الغضب ثم جاءوا في مثلا فامتعض اليوم والحسن ولكن بعضهم قسوا قلوبهم ولم يؤمنوا فرمي فكما انهم عصيتم تأتي بعض العصيان والعبرين أقسم اللي بيدخلوا أها في عبرانيين 11 31 بالإيمان لم تهلك رحاب البغي مع الكفار يعني اللي أنا بقوله دي ترجمة مظبوطة إن تنجوني من الكفر اليهود في رومية 10 21 ولكنه يقول في إسرائيل بسطت يدي طوال النهار لشعب عاصم متمرد فالكرامة لا تنال وحجر صدم لا يؤمنون ماشي بطرس أنا كنت بالأمس قد عصيت طيب في رمية وأما بالغضب والسخط والرسولة فأكين كذا وكذلك أن الناس خضعنا فقد حان بدل العاقبة أنا غير المؤمنين ده اللي احنا فيها ومن آمن بآمن فأنا وحياة أبدية وأعمال مثل الذين لم يؤمنوا فهو ترجموها ال- اليسوعية ترجموها مرة واحدة لكفار في العبرانيين 11 31 أعتقد إن في نصوص تانية تم ترجمتها الكفار بس اللفظة اليونانية فيها اختلاف آه، سنة صغنونة يعني ما علينا يعني أنا بس عشان محدش يفتري عليا هي قايله يوليانوس الكافر ال- البوليسيه قايله يوليانوس الكافر مين سمعت يوليانوس ده؟
ال- ده الأخ محمد عنان يوليانوس ده ما اظنش ده ما كانش شخصية في العهد الجديد ده في كتابات الآباء في الترجمة اللي هو يوليانوس الجاحد ده اللي كتب ردود عليه كيرلس آه، الإسكندري وكده ما علينا يعني فهو بيدعي ان ال- الكفر اليهود ما يؤذوهوش يعني ولكي تكون خدمتي لأجل أورشليم مقبولة عند القديسين حتى أجيء إليكم بفرح بإرادة الله وأستريح معكم إله السلام معكم أجمعين آمين وبعدين بيدخل في الصلاة السلامات في رمية 16 واحد أوصي إليكم بأختنا فيبي أنا مش ه... مش هشرح كتير علشان إن القطعة دي أنا شرحتها قبل كده في فكرة آه، آسف كتاب غريب ومحير فاحنا قلنا هنا فيبي التي هي خادمة الكنيسة تم استخدام كلمة دياكون فده إلى إشارة إن كان في شماسات بيخدموا يعني المقصود إن هم بيخدموا المؤمنين فالمفروض إن لغاية النهاردة في شماسات لكن الشماسة ليست رتبة كهنوتية ما, ما تناولش ما تمارسش ال- الأسرار وهكذا كي تقبلوها في الرب كما يحق القديسين وتقوموا لها في أي شيء احتاجته منكم لأنها صارت مساعدة لكثيرين ولي أنا أيضا دي تبعي فاخدموها سلموا على بريسكيلا بريسكيلا وأكيلا العاملين معي في المسيح يسوع اللذان وضعا عنقيهما من أجل حياتي يعني خطروا من نفسهم من أجلي وأنا أعتقد أن الناس دول ذكروا في اعمال الرسل قبل كده وشوف يعني اللي عنده ايسورد يبص في روميا 16 3 ويجيب الكومنتري وال والتي اس كي بريسكيلا دي ذكرت فين وايه القصه وايه المقصود بان هم وضع عنقيهما وباختصار ان في هذه السلامات في بعض الاشخاص ذكروا قبلا في اماكن تانية في رسائل بولس او في اعمال الرسل نقدر نتقصى قصتهم في ناس احنا ما نعرفش عنهم حاجه ولو دورت في التفاسير هيقولوا لك احنا ما نعرفش عنهم حاجه بس بولس بيتكلم عنهم على انهم ايه قديسين مشهورين يعني طيب وبعدين بيقول ايه الذين لست انا وحدي اشكرهما بل ايضا جميع كنائس الامم ليه علشان لولاهم كنت ابقى مت وعلى الكنيسه التي في بيتهما وقلنا ان دي اشاره لان الكنيسه كان معناها جماعه مؤمنين وما كانش فيه كيان معين ما- اسمه كنيسه لكن اغنى واحد فيهم كان بيعمل بيته للمؤمنين فكان الكنيسه اللي في بيته يعني جماعه المؤمنين اللي بيصلوا في بيته سلموا على بنتوس حبيبي الذي هو باكورة أخائية للمسيح تقريبا أبنتوس ده أول واحد آمن على إيد بولس أو حاجة زي كده يعني سلموا على مريم التي تعبت لأجلنا كثيرا من مريم دي مش مهم سلموا على أندرونيكيوس على أندرونيكوس ويونياس نسيبية يعني كان في آه، نسب زواج أو حاجة هو بولس ما كانش متجوز بس يمكن هم اتجوزوا من حد أو كده يعني أقرباء وكده المأسورين معي اللذين هما مشهوران بين الرسل هما مين دول ما نعرفش عنهم حاجة وقد كان في المسيح قبلي يعني أمنوا قبلي سلموا على أمبلياس حبيبي في الرب سلموا على أوربانوس العامل معنا في المسيح وعلى استاخيس حبيبي سلموا على أبلس الم- المزكى في المسيح سلموا على الذين هم في أرسطبولوس سلموا على ه- هيروديون نسيبي سلموا على الذين هم من أهل نركسوس الكائنين في الرب سلموا على تريف- تريفينا وتريفوسا التاعبتين في الرب سلموا على برسيس المحبوبة التي تعبت كثيرا في الرب سلموا على روفوس المختار في الرب وعلى أمه أمي سلموا يعني في المقام يعني سلموا على آه، أسنكريتوس وفي و- وفليغون وهرماس ده مهم آه، انه منسوب له رس- رسالة رؤية هي بيقال بتصنف كرؤية وكون ان بولس ذكره ده معناه ان هو من القديسين الرسل الاوائل طب ليه بقى آه، كتابه ده ما ين- ما ي- ما يوضعش ضمن القانون ايه لا بقى انت بقى لما تدور في علم الب- البترولوجي هتلاقي ان معظم الاباء سلموا بهذا هرماس كتب طب ليه ما بقاش قانوني اشمعنى كتابات بولس طيب وبتروباس وهرميس وعلى الإخوة الذين معهم سلموا على فيلولوغوس وفيلولوغوس ده م... م... تعال نبص عليه في, ال... في اليوناني أنا معلم بس على النص مظبوط لا دايما بعمل الحركة دي أهو جي ان تي هنا كاتب ايه فيلولوجون فيلولوجون تي دي نبص عليها في الجي ان تي تي ار دي ما ذكرتش غير مره واحده طب في قاموس سترونج دي مكونه من ايه قال لك مكونه من فيلوس يعني محب او صديق او خليل ولوغوس يعني خليل الكلمه هنا المقص... المقصود بيها ايه واحد محب للكلام ده المعنى لكن ده يبقى خليل اللغوس خليل الاقنوم الثاني زي ما في إيه، إيه، ثيوفيلوس او, أو كده يعني محب الله او خليل الله ده يبقى خليل اللغوس فبقى هنشوف بقى خليل الروح القدس ده فين آه، ما علينا آه فيلولوغوس وجوليا وني ونيريوس واخته واولمباس وعلى جميع القديسين الذين معهم سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة ازاي مش مهم كنائس المسيح تسلم عليكم واطلب اليكم ايها الاخوة ان تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافا للتعليم الذين تعلمتموه واعرضوا عنهم فانت تدور ايه التعليم اللي هم تعلموه وتحاول تستنتج يبقى دول كانوا بيقولوا ايه يبقى انت تقول ان الخريستولوجيا دي كانت قديمة قد ايه فاهم ازاي فباختصار المفروض ان بولس اساس دعوته كانت المسيح اتصلب ومات وام الاموات في اليوم الثالث يبقى دول يا اما كانوا بيناقضوا في حاجه في التفاصيل دي يا اما كانوا بيناقضوا في حاجه في ان ال... ان دخول الجنه عن طريق الايمان وليس اعمال والعمل بالناموس وحاجات زي كده فهنا بيقول لان مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح يعني هم بينتسبوا للمسيح يعني مسيحيين بس هو بيقول لا دول مش بيخدموه بل بطونهم وبالكلام الطيب والاقوال الحسنه يخدعون قلوب السلماء الناس الغلابه البسطاء يعني لأن طاعتكم ذاعت إلى الجميع فأفرح فأفرح أنا بكم وأريد أن تكونوا حكماء للخير وبسطاء للشر يعني تشتغلوا في الخير لكن في الشر ما تعملوش كلام كتير وإله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا ده طبعا احنا الشيطان والنصارى دايما بيحبوا يستخدموا النص ده على اساس ان هم هي- هيغلبونا يعني آه كلام فاضي كلام فاضي ربنا يكون في عونهم يسلم عليكم تيموثاوس العامل معي ولوكيوس وياسون وسوسيباتروس أنسبائي وبعدين بالروح القدس أنا ترتيوس كاتب هذه الرسالة أسلم عليكم في الرب في وسط السلامات بنقدر نستشف من هذا الكلام ان بولس ما كانش بيكتب الرسائل بنفسه لكن كان غالبا بيملي على احد آه، آه، تلاميذه او السكرتير بتاعه او الكاتب الشخصي بتاعه ان هو يكتب إن بارت ايرمان بيحب يقول ان دي ممكن تكون مشكله في فهمنا لايه هو النص الاصلي هل بولس كان بيملي عليه املاء كل كلمه ولا كان بيقول له زي ما في مديرين ممكن يقولوا لسكرتيرتهم سكرت- سكرتيرتهم ك- ب- بشكل مشهور اكتب لي رساله في موضوع كذا وكذا وكذا وكذا وكذا و- واكتب في الاخر سلم على حبيبنا وخلاص اوكل الى هذا التلميذ كتابه الرساله فيبقى في- بالتالي احنا بنتك... هذه الرسائل قد تكون مواضيع بوليسية لكن صياغة مجاهيل في كثير من الأحيان في هذا ال... في في هذه الرسالة تحديدا واحد اسمه ترتيوس ما نعرفش عنه حاجة يسلم عليكم غايوس م- مضيفي ومضيف الكنيسة كلها يعني مظبطنا كلنا يسلم عليكم إيه، أراستوس خازن المدينة وكوارتوس الأخ نعمة ربنا يسوع المسيح معكم آه، آه، مع جميعكم تقريبا النص ده محذوف أصلا في باقي ال- الترجمات مح- آه، محذوف محذوف عليه إشكالية يعني آه، نصية ما مش مستاهله ان انا اقعد اجيب الترجمات لان غالبا الم- المخطوطات الاقدم إيه، إيه، مش موجود فيها وغالبا ان ان دي كان ده كان ختام ختموا بولس هنا يعني في رسائل تانية فحب انه دي ناقصه بصمه بوليسيه الفكره دي مفيده في كون ان انت تثبت ان انت تقدر تزور اسلوب بولس لانه اسلوب بشري فبالتالي انا ممكن استقرئ مجموعه رسائل كتبها بولس والاحظ ال- المصطلحات اللي بيستخدمها والاحظ التعبيرات اللي بيختم بيها رسائله او بيبدا بيها رسائله فاحاكي هذا الاسلوب وفي الاخر يعتبروه هم فيما بعد رساله بولس كتبها وتبقى من ضمن القانون فغالبا ده اللي حصل في تيموثاوس الاولى والثانيه وتيتوس وكولوسي وافسس وتسالونيك الثانيه مشكوك فيهم ممكن يكون حصل فيهم هذا الكلام وده نعمه ك... دي نعمه كبيره المفروض المسلم يشعر بيها ان كلام الله عز وجل في القران الكريم لا يستطيع ال... آه، اي آه، انسان او جن حتى لو اجتمعت الانس والجن ان هم ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا والعلماء قالوا إن الأولى بما إنهم كلهم مجتمعين ما يقدروش إن لو كل فرد حاول لوحده مش هيقدر يعني ده زيادة في ال- في التعجيز لكن أنا أعتقد أنا شخصيا لو ربنا كرمني في اليوناني شويه وده كان سهل زمان دي اللغه اللي كانت موجوده اصلا استطيع ان انا اقوم عامل هايلايتنج على الكلمات والمصطلحات والالفاظ والبدايه والنهايه واقوم راشق رساله تنسب لبولس زي الفل بس احنا فاتنا خلاص لو احنا كنا في عصر المجامع كانت دخلت الكتاب المقدس طيب وللقادر أن يثبتكم حسب إنجيلي والكرازة بيسوع المسيح يثبتكم ليها برضو علاقة بإيه إن كان في آه، خوف من ارتداد أو حاجة زي كده آه، حسب إعلان السر الذي كان مكتوبا في الأزمنة الأزلية الفكرة دي ليها علاقة مادام هو السر كان مكتوب في الأزمنة الأزلية يبقى ده معناه إن أنا لما أقرأ العهد القديم مش هفهم منه أي عقائد مسيحية رئيسية وإن هذا الفهم لم ي... لم يتم إتاحته للمسيحيين غير عن طريق لما المسيح بقى موجود على الأرض وعلم تلاميذه وهكذا بولس استخدم هذا المصطلح كثيرا وهو من أصل فكر غنوصي إن أسرار إيمانية معينة أنا بعلنها لكم من خلال معرفتكم ليها هتحصلوا على الخلاص وان ده مش مرتبط بأع- ب- باعمال ده مرتبط بايمان بسر انا هقوله لك طيب ولكن ظهر الان واعلم به جميع الامم بالكتب النبويه حسب امر الاله الازلي لاطاعه الايمان وبعدين في الاخر بيقول لله الحكيم وحده بيسوع المسيح له المجد مش يسوع المسيح اللي له المجد لان ده برضو تحريف في الترجمه ان الاله الحكيم وحده له المجد بيسوع المسيح بالمعنى ال... الوسطي والمجد المقصود به ان الناس تآمن خلينا اطلع بس آه، آه، ترجمات آه، علشان تعرفوا ان الموضوع ده هم بيحبوا يحرفوا فيه انه ما علينا هنا ال- الع- الحياة المجد لله إلى الأبد الحكيم وحده وحتة وحده طب فين ال- الابن وفين الروح القدس نفس فكرة الإله الحقيقي وحدك وبرضه العربية المشتركة المجد لله الحكيم وحده واليسوعية لله الحكيم وحده له المجد يعني الترجمة اللي أنا بقولها دي مظبوطة طيب احنا كده الحمد لله خلصنا قراءة آه، سبع آه، رسائل لبولس اللي هم ال- الموثوق فيهم ان شاء الله إن- لو انت عاوز في المحاضرات القادمة اللي هي ما- ع- علينا في رسائل بولس أش- نشتغل مع بعض تجميع النصوص ده ما فيش مشكلة بس مش هتكون محاضرات مسجلة على بال ما نجمعها بعد كده نقوم نلخصها طيب ربنا يسر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك